باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اتامل معاكم في ايه من الايات وردت في الاناجيل الثلاثه الاولى في متى 9 16 وفي مرقس 2 21 وفي لوقا 5 36 ربنا يسوع المسيح بيقول ايه لا تجعل رقعة جديدة على ثوب عتيق لا تجعل ايه رقعة جديدة على ثوب العتيق وقال الكلام ده في وقت سألوه سألوا فيه اليهود على ليه سألوا التلاميذ وليه ما بيصوموش التلاميذ بتوع المسيح زي ما التانيين بيصوموا ايه الحكاية دي لا تجعل رفعة جديدة على ثوب عتيق الثوب العتيق ده هو الانسان العتيق الانسان الذي لم يتجدد بعد كما يقول الكتاب في تيتوس 3 5 بغسيل بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس وزي ما ورد في روميا 6 ان في المعمودية بيصلب الانسان العتيق لكن الانسان اللي الشخص اللي الانسان العتيق موجود فيه الطباع الشريرة القديمة الصعبة موجودة فيه ده ما يقدرش يحط رقعة جديدة على هذا الثوب العتيق لازم يكون جديد على جديد مش رقعة جديدة على حاجة ايه قديمة ممكن الثوب العتيق يكون الثوب اللي فيه محبة العالم ومحبة الخطية ومحبة المادة أو الذات أو السلطة محبة السلطة والذات هنا ونفتكر ايه اللي قاله الكتاب المقدس في سفر أشعية إصحاح واحد اللي ربنا ما قبلش فيه رقعة جديدة على سبع طيب قال لهم ايه بيقول اوله اسمعي ايتها السماوات واصغي ايضا ايتها الارض لان الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي وبعدين بيقول لهم ايه لماذا لي كثرة ذبائحكم واتخنت من محرقات حينما تأتون تظهرون أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري يعني بيوتي لا تعود تأتون إلي بتقدمة باطلة البخور هو مكرهة لي رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست أطيق الإثم والاعتكاف رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسي صارت علي ثقلا مللت حملها فحين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما بيقول للناس دول اللي أيديهم ملآنة دم أيديهم ملآنة دم بيقول لهم ايه لازمة الذبائح اللي انتوا جايبينها ايه لازمة المحرقات ايه لازمة الطقوس الدينية دي والاهتمام برأس الشهر والاهتمام بالاعياد والاهتمام بالبخور مللت حملها ليه لانها رقعة دينية على ثوب ملوث بالدم والخطية لا يريد ربنا ايه رقعة جديدة مظهر من مظاهر الدين على قلب مملوء بالخطية بيقول حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما زي ما بيقول في موضع آخر صلاة الأشرار مكروهة للرب وربنا عايز الصلاح من قلب نقي لكن أيدي مملوءة بالدم واقفة تصلي صلاة غير مقبولة دي تورينا حتى أمثلة أخرى يعني مثل الفريسي في قصة الفريسي والعشار مملوء من البر الذاتي والشعور بالفخر والانتفاخ ودينونة الآخرين وقف يقول له أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس ولا مثل هذا العشار أنا بصوم يومين في الأسبوع وأعشر جميع أموالي ربنا قال له لا هذه الرقعة الجديدة اللي من من الصوم ومن الصلاة غير مقبولة أمامي لأنك أنت إنسان مملوء بالكبرياء مملوء بإدانة الآخرين عايز الصلاة تنبع من قلب فيه روحانية وفيه محبة الله وفيه محبة الناس من الحاجات ال- العجيبة أيضا في هذا المجال واحد زي يهوذا أخذ رقعة جديدة هي إيه؟ إن يمشي مع تلاميذ المسيح كواحد منهم يبقى واحد من الاثنى عشر على إنسان عتيق قلب مملوء بالخيانة ومملوء بمحبة المال وبسرقة ما في الصندوق بتاع المسيح ولكن في رقعة بيتميز بيها رقعة جديدة انه من تلاميذ المسيح بل كان احد الذين ارسلوا وكانوا أخ- اخرجوا شياطين ايضا ورجعوا للمسيح يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك قال لهم لا تفرحوا بهذا رقعة جديدة مظهر من المظاهر الروحية مثبتة في ثوب عتيق بعيد عن ربنا بعيد عن ربنا مثال هذا الأمر أيضا حنانيا وسفيرة اللي وردت سيرتهم في سفر أعمال الرسل إصحاح خمسة كانوا بيحبوا المال وما عندهمش مانع انهم يكذبوا علشان ياخدوا فلوس لكن لقوا ان غالبية الناس زي ما ورد في في الاعمال اصحاح اربعة ان كل الذين عندهم املاك كانوا بيبيعوها ويأتوا باثمانها ويضعوها تحت اقدام الرسل فحب ياخدوا الرقع الرقعة الجديدة دي انهم يبقوا من الناس الخيرين اللي بيبيعوا اموالهم ويضعوها تحت اقدام الرسل وفعلا باعوا حجزوا جزء من المال وجم قدموا لبطرس الرسول هو ده الثمن اللي بعتوا بيه ايوه حكم عليهم حكم عليهم بالموت قال لهم انتوا بتكذبوا على الروح القدس ناس بيكذبوا على الروح القدس هم ياخدوا مظهر انهم بيبيعوا اموالهم وبيقدموها للرسل رقعة جديدة موضوعة على ثوب عتيق مظهر من مظاهر الروحانية وهي في الحقيقة آه، بعيدة عن ربنا موجودة مثبتة على ثوب عتيق دي زي واحد اسمه سمعان الفريسي أراد أن يأخذ منظر- مظهرا روحيا كويس ان يدعو المسيح الى بيته لكن هو من من جوه ما بيحبش المسيح هو من جوه عايز يشوف المسيح ده ويرقبه ويتصيد له غلطة ويشوفه يمكن يمسك عليه غلطة تفرح قلبه من جوه تفرح قلب الفريسي فدعاه إلى بيته دون أن يدعوه إلى قلبه مظهر المسيح في بيته رقعة جديدة راجل من الناس الأبرار اللي بيدعو المسيح في بيته قال لك المسيح المعلم العظيم جه بيتنا فيما كان المسيح موجودا في بيته وجات المرأة الخاطئة اللي بللت قدمي المسيح بدموع يوم مسحتهما بشعر رأسها قال هذا الرجل الفريسي في قلبه لو كان هذا الإنسان نبيا لعرف ما من حال ما هذه المرأة وما حالها إنها لخاطئة مش ممكن ده يكون بتاع ربنا ويخلي المرأة دي تبقى بالشكل ده عشان كده كشفوا السيد المسيح كشف الرقعة الجديدة اللي بيحطها على الثوب العتيق وقال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك قال له قل يا معلم قال له إنسان كان له مدينان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون وإذ لم يكن له ما يوفيان سامحهما جميعا فأيهما يحبه الأكثر قال له اللي سامحه بالأكثر قال له اهي المرأة دي انا سمحتها بالاقصى عشان كده تحب اكتر منك ده انا دخلت بيتك لم تقبلني ولم تغسل رجلي اخره وقعد يوري له اخطائه الموجودة اللي اراد ان يغطيها برقعة جديدة يضعها على هذا الثوب العتيق من القلب الوحش دي تذكرنا برضو بأي واحد ياخد يعمل صداقة مع إنسان وهو من جوه ما بيحبوش من بره رقعة جديدة الحب والكلام اللطيف وجايز رسالة كلها عاطفة وجايز وجايز وهو من جوه ما بيحبوش إنما كلمات العاطفة دي عبارة عن رقعة جديدة موضوعة على ايه على ثوب عتيق او مثلا انسان لا بيحب الخدمة ولا بيحب المخدومين ولا بيحب ملكوت الله ومع ذلك يبقى خادم في الكنيسة رقعة جديدة فلان خادم وياخد شهرة الخادم ولكن موجود على ثوب عتيق على انسان مهلهل من جوه ما فيهوش لا محبه ربنا ولا محبه الناس او مثلا اقول هذا وارجو ان يعذرني الرجل البار اللي هقول المثل بتاعه هو رجل بر يعني بر لوط لوط اخذ منظر من بره انه ماشي مع ابينا ابراهيم اب الاباء اللي دعاه الله وقال له تكون بركه واباركك وابارك مباركيك ومن جوه بيحب الارض المعشبه من اجل محبته الارض المعشبه ترك ابراهيم وراح ارض السادوم ليه يا حبيبي حتى الرقعة القديمة الرقعة الجديدة اللي جبتها ضيعتها في السكة ودخلت أرض السدوم وبيقول عنه بطرس الرسول أن الرجل البار كان يعذب نفسه كل يوم بمناظر الأشرار طب وليه تعذب نفسك كل يوم بمناظر الأشرار؟ فين عشرة إبراهيم وعشرة الخيمة والمذبح بتوع إبراهيم دي من أمثلة الرقعة الجديدة اللي توضع على ثوب عتيق الإنسان بيروح يعترف بيعترف وبيتناول وهو ما عندوش توبة من جوه بدليل انه بعد ما بيعترف وبعد ما بيتناول بيمارس نفس الخطايا مرة أخرى ويرجع يعترف بيها مرة أخرى لكن الاعتراف بالنسبة له والتناول بالنسبة له عبارة عن رقعة جديدة بيضعها على ثوب العتيق الإنسان العتيق موجود زي ما هو لكن واخد مظهرية بالاعتراف ومظهرية بالتناول مش معنى كده انه ما يعترفش وما يتناولش لكن معناها زي ما قال المسيح نحط حاجة جديدة على حاجة جديدة لكن ما نحطش رقعة جديدة على ثوب عتيق نقي قلبك من جوه نقي قلبك من جوه علشان اعترافك يبقى سليم ما يبقاش باين ما هو الرقعة برضه بالدم او واحد يضرب مطانية وما فيهاش انسحاب قلب يقول له انت زعلان مني يا اخ اتفضل يا مطانية وقلبه من جوه ما فيهوش لا انسحاب ولا فيه ندم ولا حاجة أبدا علشان كده مرة واحد من الآباء سأل قال لماذا أضرب المطانية لأخي ولا يقبلها مني قال له لأنك بتضربها من غير اتضاع من غير اتضاع زي تلاقي الرهبان في صلاة الغروب أو صلاة بكر حتى يمروا على بعض اخطيت حللني اخطيت حللني اخطيت سامحني اخطيت حللني اخطيت سامحني وهو في قلبه ما فيش شعور بانه اخطا ولا شعور بانه محتاج للسماح ولا محتاج للحل لكن هو رقعة جديدة على ثوب عتيق وجايز يكون زعلان من زميله لكن في صلاة الغروب لازم اخطيت حللني اخطيت سامحني ولا يكون ليها قيمة ليه؟ لأنها ليست صادرة من قلب جديد تجدد بالروح القدس زي ما بيقول بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس واللي بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم يعني مش بس يبقى تغيير شكلي من بره بس لا ده التغيير الشكل اللي من بره ناتج عن تجديد الذهن من جوه ففي انسجام ما بين الداخل والخارج او زي انسان لم يمت قلبه عن العالم وراح يترح الرهبانة مت عن العالم يلبس ملابس الرهبانة وقلبه من جوه ما ماتش عن العالم هي ملابس وياخد رقعة جديد اسم جديد وثوب اسود جديد ومن جوه مفيش ازاي دي بلاش احسن تفتكروا مكالمة رمضان بس احنا في الصيام دلوقتي ايه الرقعة الجديدة اللي انت بتحطها في حياتك ان انا صايم وباكل اكل نباتي ويوضبوا لك اكل نباتي ألذ من الاكل الحيواني 100 مره ولو كانت زوجتك او اختك او ايا كان اللي في البيت بيعمل لك اكل يتفننوا لك في الاكل تمام وانت من جوه تميل الى لذة الطعام وجايز تطلب اعملوا لي الصنف الفلاني وبالطريقة الفلانية وفي رقعة جديدة محطوطة من بره هي ايه انا صائم وصائم صوم الميلاد من اوله لو كنت صايم تبقى زاهد في الاكل ما تطلبش انواع معينه ما تلتزش بنوع الطعام لكن تاخد رقعه جديده على ثوب عتيق امر مش مظبوط من ضمن الاشخاص الذين اخذوا رقعه جديده على ثوب عتيق شاول الملك اول ملك لبني اسرائيل واول ملك رفضه الله وفارقه روح الله وبغته روح رديء من قبل الرب منظر وطول وعرض واختاروا احسن واحد واخذ المسحه المقدسه اخذ مسحه لكن من جوه لم يكن ممسوحا بالروح من الداخل بنفس خطاياه بنفس خطاياه وخد رقعة تاني برضه انه لما مسح تنبأ ووقف وسط الانبياء بيتنبأ والناس قالوا اشاور ايضا بين الانبياء ايه الرقعة الجديدة دي على ثوب عتيق عشان كده فشل شاول لأن دي ما كانتش حاجة من طبيعة قلبه من الداخل كان القلب تعبان وخربان وفزان وأخذ مسحة من بره عملت له ايه المسحة؟ من التبكيت ليه كان التبكيت ليه أو زي أي إنسان يقف يرتل الألحان ويرتل التسبحة بلا روح وبلا عاطفة لكن قاعد يقول يقول لحن مظبوط مظبوط مظبوط وهزات آخر كمان رقعة دي حافظ الألحان وحافظ الهزات وبيقولها تمام تمام تمام لكن قلبه من جوه إنسان عتيق اللي زي ده ما بيستفدش من التسبيح ولا من اللحم ولا من اللحم ليه؟ لأنها عبارة عن رقعة جديدة على ثوب العتيق أو شماش يلبس دنيا بيضة ويرشمها له الكاهن ويخش بيها الهيكل وهو لا يحترم المذبح ويمكن يضحك جوه الهيكل او يتكلم او ينشغل عن الصلاة امال ايه الهدوم البيضة دي التي ترمز الى النقاوة رقعة جديدة على الثوب العتيق احنا عايزين الانسان يبقى من جوه جديد ومن بره له نفس الشكل الجديد لا يكون كالقبور المبيضة من الخارج ومن الداخل أزمنة رقعة من بره قبور مبيضة من الخارج وفي الداخل عظام نتنة أو واحد يشتغل بخدمة الفقراء ويعطي وفي نفس الوقت ما عندوش حنو على الفقراء ولا عطف عليهم ولا محبة ليهم ولا احترام ليهم وجايز يزهقهم على بال ما يعطيهم المنحة يقول الجدع ده محتال يا عم من قال لك انه محتال لا انا خبير بالمحتالين طب ما دام خبير في المحتالين اللي مسكك خدمة الفقراء لكن المظهر من بره خدمة وعطاء وجايز عطاء بالسحتوت عارفين يعني ايه سحتوت؟ ما يهمش وفي نفس الوقت القلب ما فيهوش عطف ربنا يقول له أنا أريد قلبك أريد محبتك مش مجرد أنك أنت شخص بتعطي لا شخص تحب فتعطي وتحترم الفقير وتعطيه في غير تعالى كل دي عبارة عن رقعة جديدة توضع على أثواب عتيقة مفروض الإنسان يكون جديد من بره